أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين
أولاده عمار نعم حياك الله يا شيخ الله يحييك يا أهلا ربنا وسهلا يحفظه ويبارك فيه.
آه شيخ آه تحدثنا في عدد من المحاور في الحلقة الماضية نعم.
نريد الآن أن نستكمل نعم آه هذه المحاور تذكر يا شيخ أول مرة آه وقفت فيها آه على المنبر في أول خطبة لك نعم آه، قبل ما اذكر بس آه، وقوفي اول مره على المنبر برضو زي ما اتفقنا المره اللي فاتت عايزين نحس ان احنا اسره واحده احنا قاعدين مع اهالينا مع ابائنا وامهاتنا واخواتنا واخواننا يعني عايزين نحس فعلا بعنوان البرنامج احنا اسره واحده وما ننساش برضو كل ما نسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي عليه اللهم صل.
صلى الله عليه وسلم الحقيقه يا شيخ اسماعيل اول مره اقف فيها على المنبر يعني كان لها وقع غريب على النفس لان انا ما توقعت اصلا انا كل ما في الامر يوم ما ربنا اكرمني بنعمه الالتزام واسال الله سبحانه وتعالى ان نكون ملتزمين فعلا آه، يعني ما كنت اتخيل في يوم من الايام ان اكون داعيه كنت اتمنى كنت احب ان اكون داعيه لان نفسي ان ربنا يكرمني وخصوصا بعد ما سمعت قول النبي عليه الصلاه والسلام الدال على الخير كفاعله ومن دعا الى هدى فله مثل اجور من اتبعه دون ان ينقص من اجورهم شيئا.
شيئا فبقيت فرحان قلت يا سلام لو ربنا يجعلني سبب في يوم من الايام ان اكون سبب واحده تتحجب واحد يصلي فكنت فرحان لكن ما كنت اتخيل مساله صعود على المنبر يمكن آه، الحمد لله نتيجة أن طول عمري كنت في مواجهة جمهور بحكم حياتي السابقة لكن في مسألة الدين بقى كانت حاجة تانية كان في يوم من الأيام وأذكر كان في مسجد جنبنا كنا متربيين فيه في منطقة مصر القديمة وكان مسجد اسمه مسجد الفرنساوي ففي يوم من الأيام كان الخطيب غاب وأنا يومها كنت بعود نفسي دائما حفظ الخطب بتاعة المشايخ ففجأة قالوا لي الخطيب ما جاش طب أعمل إيه فطلعت على المنبر انا وانا طالع على المنبر مش مصدق نفسي انا طالع اخطب خطبه الجمعه ودي اول مره في حياتي لكن ربنا سبحانه وتعالى فعلا وفق الواحد ويسر الخطبه بحيث ان انا وانا قاعد واقف على المنبر آه، فعلا كنت حاسس كاني اطير بين السحاب ما شاء الله من يومها ذقت لذة وحلاوة الدعوة فقلت لن أفارق هذه اللذة أبدا وإن شاء الله من الليلة أو من اليوم إن شاء الله أكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى ما شاء الله نعم.
آه جميل أجل ما سويت مثل اللي طلع على المنبر ولقى الورقة ناسيها فقال لهم تذكرون خطبة الجمعة الماضية هي نفسها أقم الصلاة
يعني الحقيقه بنسمع طبعا في موضوع الخطابه بنسمع عن حاجات يعني كان شيخنا الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه ويبارك فيه كان بيحكي ان هو مره كان نازل من كفر الشيخ نازل مصر فبيقول ف يعني بدات وقت صلاه الجمعه يدخل فقمت داخل في وسط المسافه كده دخلت في مسجد عشان اصلي فدخل فلقى ما شاء الله خطيب مفوه وصوت وقوه ما شاء الله متحمس وكل الاحاديث بقى ما شاء الله روى في الخطبه دي حوالي 20 حديث وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا الله يسلمك.
عش- وشغال المهم روى 20 حديث ضعيف فالشيخ الشيخ ابو اسحاق هو راجل يعرفه اسما لكن ما يعرفش شكل الشيخ فالشيخ ابو اسحاق بعد ما خلص خطبه طبعا باخلاقه الجميله كده دخل عليه السلام عليكم يا اخي ما شاء الله خطبه طيبه وانفعالاتك جميله واسلوبك ما شاء الله مميز آه، لكن حضرتك آه، رويت تقريبا حوالي 20 حديث آه، ضعيف قال له ضعيف ده عن ابي هريره هو في عن ابو هريره يعني كان ما فيش عن ابو هريره ضعيف قال له هو في عن ابو هريره فقال له ايوه عن ابو هريره بس لا قال له بقول لك عن ابو هريره قال له طيب خلاص عن ابي هريره مرفوعا ده الشيخ- بيتكلم الشيخ ابو اسحاق بيقول له عن ابي هريره مرفوعا اذا علمتم قدر الجرجير فازرعوه تحت السرير قال له لا ضعيف قال له ده عن ابو هريره واحده بواحده اهو فقال له يا اخي هو اللي عايز يصدر حديث ضعيف هيقول عن ابي لمعه ولا هيقول عن آه، عباس المخربش لازم يقول ابو هريره صح ولا لا لا.
زي واحد برضه تاني كان آه، برضه خطيب من آه، الخطباء اللي على ما تفرج يعني ربنا يبارك فيهم فبرضه بيخطب فالخطبه الخطبه كلها من اولها لاخرها ولا حديث صحيح فيها فواحد بيقول له يا اخي انت طب ليه ما ما بتدورش على الاحاديث الصحيحه؟ قال له صحيحه صدق ام بالله والله العظيم الخطبه كلها جايبها من كتاب الموضوعات لابن الجوزي عايز أقول- يعني فطبعا في آه، امور وحاجات ومواقف لذيذه بنشوفها في حياه الدعوه
ما مر بكم موقف يا شيخ آه في إحدى خطب الجمعة من المواقف اللي حصلت لكم على مدى فترات طويلة والله الحقيقه كان كان حصل موقف فعلا كان موقف مواقف طريفه كان الكلام ده كان في بدايه في بدايه صعودي على المنبر يعني في يوم من الايام بعتوني من الجمعيه الشرعيه لمسجد من المساجد عشان اروح اخطب فيه الجمعه فرحت فلقيت المسجد مغلق ما فيش حد موجود فقعدت ادور فين وفين لقينا المفتاح عند الجزار اللي جنب المسجد و... خدنا مس- فتحنا المسجد مهم.
فدخلت وصليت ركعتين واستنيت جه ميعاد صلاه الجمعه ما حدش وصل خالص ولا حد جه في الاخر خالص لقيت ثلاث انفار جم ودخلوا المسجد طب يا جماعه آه، ما فيش حد تاني قالوا لا بس المسجد جديد ومحدش يعرفه فجاه آه، قلنا طب ناخر خمس دقائق لعل وعسى حد ربنا يرزقنا بحد يعني يجي يسمع الخطبه فجاه سمعت صوت آه، صوات وصياح وجنازه معديه مهم.
فقلت خير الحمد لله ورحت مش هقول لهم داخل عشان يصلي عليهم فين؟
أيوة، في المسجد أيوة.
فهنصلي الجنازه قال لا قلت لهم يا جماعه استنوا بقى لما نصلي بقى الجمعه عشان الناس تجتمع وكده وبعد كده نبقى نصلي صلاه الجنازه قالوا خلاص خير قلت حلو فالحمد لله اقتنعوا فقلنا يعني ايه ضمننا كام زبون يسمعونا يعني الخطبه يعني وكده.
آه، شيخ ال- مرتكزات الدعوة التي تعملون عليها في آه، عمركم المديد آه، بالطاعة نسأل الله ذلك والله يا شيخ اسماعيل ربنا يحفظك يعني هي اكتر قاعده الانسان بيرتكز عليها في دعوته ال- ودايما بقولها حتى بين الاخوه والاخوات آه، نرفع شعار البسمه والرحمه. ان الانسان كل ما تكون دعوته فيها رحمه وفيها لين آه، بفضل الله بتفتح القلوب، انا اذكر موقف الموقف ده من اكتر المواقف اللي اثرت في حياتي. كنت مره آه، اخ حبيبي آه، يعني كان قريب له مات في احدى القرى الريفيه. فدعاني عشان احضر الجنازه وكده ونروح نقول كلمتين نذكر الناس عند القبر فلما رحت هناك آه، فوجئت بمنظر عجيب جدا لقيت اغلب الناس اللي موجودين اغلبهم منهم من لا يصلي ومنهم اللي يعني احوال بعيده خالص يعني فجلست آه، يعني في اثناء الدفن بدات اذكرهم بالله سبحانه وتعالى واذكرهم آه، بالاخره والوقوف بين يدي الله والجنه والنار والقبر الحمد لله فوجئت بواحد واقف جنبي وبينظر لي هو متاثر جدا ففوجئت لقيته بعد ما خلصت الكلام خدني على جنب قال لي على فكره والله انا عمري ما سجدت لله ان شاء الله من النهارده ابتدي اصلي الكلام ده كان بعد صلاه الظهر مباشره انا بعد ما خلصنا الدفن وعزيت وكده مشيت روحت على بلد يعني ففوجئت الاخ ده بيقول لي الراجل اللي انت كلمته ده دخل معانا صلاه العصر ومات مع اول سجده يسجدها لله سبحانه وتعالى سبحان الله شوف قد ايه الانسان ما يتاخرش عن الدعوه اينما كنت لابد ان تدعو ليه ما انتش عارف لعل وعسى ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله او سبق عليه الكتاب عمل آه، سبق عليه الكتاب عمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه ربما ربنا يجعلك سبب في ان انت تنقذ مسلم من النار الى الجنه في لحظه بكلمه واحده أيوة.
ودي مسألة مهمة جدا يعني عشان كده بنقول دايما بنركز على آه، الدعوة الرحيمة ان الانسان يكون دعوته بفضل الله يعني ما فيهاش غلظة ما فيهاش شدة والحقيقة اللين سبب كل خير النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع الرفق من شيء الا شانه ولعل حضرتك آه، تذكر موقف النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل مع رجل اعرابي الحديث في الصحيح تخيل حضرتك لما يعني تخيل لو احنا قاعدين في مسجد واحد العلماء الاجلاء قاعد ويجد واحد يدخل من باب المسجد وعزك الله يتبول بجواره من يتخيل هذا حتى ان الرجل يعني اختار موضع حتى غريب جدا يعني اختار ان هو يتبول فين في القبله لانه لقى المكان كده فقال لك هو ده هيبقى اكيد هو المكان ده تخيل حضرتك من يت- من يتحمل هذا الصحابه طبعا لما شافوا المنظر شهروا السيوف وخلاص بقى داخلين يعني ناوي بيه شر مهم.
فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول شوف نهر الرحمة ينبوع الحنان يقول لا تزرموه لا تقطعوا بوله ليه؟ لأنه ربما أن ينضر دي ناحية الناحية الثانية إنه لو جريت وراه طب ما هو هيجري وبدل ما ينجس مكان واحد هينجس المسجد كله شوف بقى حكمة النبي عليه السلام ويسيبه لحد ما ينتهي تماما ويقول أريق عليه سجلا من من ماء خلاص حتى تطهر ويروح يكلمه يا أعرابي إن هذه بيوت الله سبحانه وتعالى لا تصلح لشيء من تلك النجاسات وإنما هي للذكر والصلاة وقراءة القرآن الرجل لما شاف الرحمة دي بتنساب من بين النبي عليه السلام من بين ثنايا النبي عليه السلام آه، تأثر بها تأثر غير عادي لدرجة إن هو قال كلمة غريبة جدا يعني قد يستعجبها الناس لما قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم.
وبعدين الصحابه كانوا عايزين يضربوه قال ولا ترحم معنا احدا سوى مش عايزين حد تاني أخذ موقف اه فالنبي عليه الصلاه والسلام وضح له قال له لا لقد حجرت واسعا او لقد ضيقت واسعا فقد قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء صحيح هي آه، في شيخ آه، هذه هذه الجزئية أعتقد أنها في غاية الأهمية نفتقد فعلا إلى الداعية الذي يدعو برحمة آه، لأن هناك الكثير لما يجد شخص على معصية يعبس الوجه يقول يا أخي اتق الله إيش هذا يا ويلك من الله آه، و- وينهر نهر شديد آه، حتى بعض الأحيان يمر ما يسلم لأن هذا رجل عاصي بعض الأحيان يتصرف معاه تصرف سيء المفترض أن ينظر له نظرة الشفقة والرحمة و- وكأن هذا هو قطعة منه لا يريد أن تدخل النار نعم نعم دي حقيقة يعني فعلا لما نشوف النبي عليه الصلاة والسلام في رحلته الدعوية الجميلة الطويلة اللي احنا بنتعلم من خلالها بقى الرحمة كلها سطرت بسطور من الرحمة النبي عليه الصلاة والسلام شوف وجد ايه من اهل مكة مشركة قريش عملوا معاه ايه ورغم ذلك لما رجع لهم في فتح مكة قال ايه اذهبوا فأنتم الطلقاء لما راح للطائف وضرب النبي صلى الله عليه وسلم وسالت دماؤه صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك يأتيه جبريل عليه السلام إن ملك الجبال إن الله قد أرسل معي ملك الجبال وملك الجبال يسلم على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم اللهم صل ويقول له يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين شوف قد إيه يوم نهر الرحمة من بوع الحنان صلى الله عليه وسلم يقول لا فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا وبالفعل يخرج من ظهر أبي جهل عكرمة ابن أبي جهل ويخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد وهكذا دائما ال- الإنسان ما ينظرش ما ينظرش للناس على إن هم عصاه وإن هم كذا لا هو الداعية ده عبارة عن طبيب والناس اللي بعاد عن ربنا سبحانه دول مرضى والطبيب لا يستعمل أول حاجة المشرط بالعكس بيستعمل العلاج ال- البسيط والحباية وال- والمعلقة يعني حاجات بسيطة كده وبعد كده يبدأ يستعمل العلاجات التانية إنما هو في الأصل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك نعم يبقى الإنز- ال- الاصل في المساله ان الداعيه ده يكون انسان رحيم ومفيش انسان في الدنيا بيغلظ على يعني سبحان الله طب انسان مريض انسان مريض هتقتله بالراحه عليه ومحدش عارف لعله وعسى ربنا يجعلك سبب هدايته يكون احسن مني مليون مره صح.
وياما شفنا بقى في مدار التاريخ الاسلامي كله ياما شوف عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب اللي- اللي كانوا بيقولوا عنه لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر شوف لما عمر رضي الله عنه ده يسلم شوف بقى عمر فاروق الامه شوف قد ايه من يتخيل ان كان سيدنا عمر يسلم في يوم من الايام ما حد يتخيل والله يا شيخ اسماعيل هقول لحضرتك حاجه كان ليه اخ آه، كان شغال يعني هو عنده محل كده في مول من المولات اللي موجوده في مصر مولات راقيه جدا يعني فدخلت عليه بنت ورب الكعبه انا ما انسى الموقف ده دخلت عليه بنت شبه عاريه شبه عاريه فدخلت فبتشتري حذاء وعماله يعني بتتكلم مع الشاب اللي شغال فبتقول له نزل لي السعر فقال لها ما اقدرش صاحب المحل اهو بصت صاحب المحل لقت لحيته ما شاء الله قد كده هاته ده لو شافني هي عايزين.
يعني فالمهم ما كان من الاخ لانه استقبلها استقبال بادب وهو غاضب بصره وتفضلي حضرتك آه، الحساب كذا وتفضلي حضرتك وده هديه اعطاها كتيب كنا عاملين اسمه كتيب اختها واقفه مع النفس جميل.
كتيب بيتكلم عن الحجاب بس بشكل بسيط والله يا شيخ اسماعيل جات له تاني يوم لابسه الحجاب كاملا الله ما كانتش لابسه نقاب كانت لابسه خمار و... وجات له فما عرفهاش فقالت له انا الاخت اللي جيت لك امبارح وكنت شبه عاريه جزاك الله خيرا انا جايه اشكرك بس الله.
شوف دي الدعوه الرحيمه كان ممكن يقول لها ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده وايه التبرج ده وايه والاسلوب اللي بعض الناس بتتبعه ده مش اسلوب النبي عليه السلام النبي ما كانش بيعمل النبي كان شايف 360 صنم حوالين الكعبه وسايبهم سايبهم ليه النبي عايز الاصنام تت- لا طبعا مش عايزها موجوده بس في وقت في تدرج في الدعوه في اسلوب في الدعوه في اولويات في اشياء لابد ان احنا نتناولها في وقتها وهي دي الحكمه وضع الشيء في موضعه ولذلك النبي عليه السلام تجده في احلك المواقف لا يتسرع لا يتأنى ويجي مثلا في هدنة الحديبية سيدنا عمر بن الخطاب ألست رسول الله ألسنا على الحق ومع هيبة إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري شوف قد إيه؟ اصبر بقى خلاص لأن النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي من السماء صلى الله عليه وسلم آه تعرف جيزان يا شيخ آه نعم في جنوب المملكة العربية آه نعم السعودية آه فيها تقرير نشاهده ونعود إن شاء الله خير إن شاء الله أيها الأخوة التقرير نعود بعد لاستكمال الحوار
القرآن وشهر الذكر ودعاء الضارع عند الفجر شهر القرآن وشهر الذكر ودعاء الضارع عند الفجر وغنيمة خير طول العمر رحماك إلهي يا ذا الأمر وغنيمة خير طول العمر منطقة جازان متحف للمواقع الأثرية وفيها أول ميناء إسلامي على البحر الأحمر في مدينة عثر رمضان في جازان مزيج من القديم التالد والحاضر الماجد والاحتفاء به يبدأ في وقت مبكر إذ يستعد له السكان شوارعها الواسعة تنبض بالحركة والتسوق والناس بين راجل وراكب يستكملون حاجيات رمضان ويعدون العدة لشهر الخير والإحسان مساجدها في هذا الشهر تعمر بذكر الله الأحد الواحد فلا تخل من ذاكر أو ساجد وقارئ للقرآن أو مسبح حامد يتباين أهل جازان وتتعدد مشاربهم كاختلاف جغرافية منطقتهم وتباين مناخها فهي من قبائل عربية متعددة ولهم إرث حضاري كبير يمتد من عصر النبوة وصولا إلى عصرنا الحاضر شواطئ المنطقة في رمضان موائد عامرة للصائمين ومقصد للمارة والغرباء من إخوانهم المسلمين فكأنهم يجاورون البحر وينافسونه في كرمه واتساع صدره يستمدون منه الصبر ويتعلمون منه المودة والإخاء وصلة الرحم أسواق رمضان تعج بالمأكولات والأطايب تفتح أبوابها لكل الناس تعرض أصنافها المطلوبة وأنواعها المرغوبة مما تشتهي الأنفس ويخص هذا الشهر شهر القرآن وشهر الذكر ودعاء الضارع عند الفجر شهر القرآن وشهر الذكر ودعاء الضارع عند الفجر وغني خير الأشهر اهلا ومرحبا بحضراتكم مره اخرى آه، حياك الله يا شيخ محمود الله يحييك اسماعيل يا هلا يحفظك الله يبارك فيك آه، شيخ محمود آه، مرة رحت تشتري سيارة وقابلت واحد يعرفك آه لا مش اشتري سيارة أو تبيع وكان سيارة.
آه، كان من ضمن المواقف الطريفة اللي مرت في حياتي الحقيقة ما انساهوش أبدا يعني الموقف ده أنا يمكن حكيته بأكتر من درس لأن موقف عجيب يعني كنت كان قبل ما السيارة اللي عندي حاليا كان عندي سيارة زمان كانت سيارة بلغة المصريين يعني دايس عليها القطر يعني سيارة لا تصلح لأي شيء بالمرة يعني محتاجة ركعتين حاجة عشان تمشي وركعتين حاجة عشان ترجع كده فالمهم ففي يوم من الأيام جه ميعاد التجديد بتاعها في المرور فكان السنه بتاعتها كان هي كل ثلاث سنين بيبقى تجديد وترخيص و- وفحص مم.
فكان ميعاد الفحص قلت طب دي لو اتفحصت ده منظرها ده الراجل بدل ما يطلع لي رخصه هيطلع لي تصريح دفن فالمهم يعني فرحت على المرور وكان معايا بعض الاشرطه والكتيبات لي انا متعود لما اروح اي مكان آه، مؤسسه حكوميه بحب اخد اشرطه و- و- وكتيبات مش للموظفين بس لا للموظفين والناس اللي واقفين معايا في الطابور من باب الدعوه يعني ما شاء الله فرحت هناك قابلت مهندس الفحص فسلام عليكم قال عليكم السلام فديته شريطين من بتوعي فمسك الشريطين كده قال لي ما شاء الله انت تعرف الشيخ محمود المصري قلت له اه انت عارفه قال لي ده حبيبي ده احنا كده قلت له لا والله قال لي والله تحب اعرفك عليه قلت له لا جزاك الله خير المهم ايه فبندردش مع بعض جت في الدردشه فبيبص ده لا اسم محمود المصري فقال لي هو انت
انا اللي تعرفني
انا اللي بتهتش عليه فالمهم قال لي أصل انا انا بحضر لك والله بس ببقى قاعد في الشارع مش شايفك وكده المهم فقلت له طب ان شاء الله العربيه طبعا انا عارف ان شكلها لا يسر عدو ولا حبيب فعايز تكتب لي تصريح ده قال لي لا ان شاء الله عربيتك شبح من الشيخ المهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى بعد ما عملت الترخيص بتاعه كده فبعتها لما بعتها جه بعدها كان في درس ليا في المسجد كنت بتكلم عن الامانه فمن ضمن القصص اللي بحكيها عن الامانه بقول لهم يا جماعه لازم الانسان يكون امين في عرض سلعته يعني على سبيل المثال اقول لكم حاجه يا اخوان انا لما جيت ابيع العربيه بتاعتي تمام آه، جبت المشتري قلت له يا اخي ان شاء الله اعرفك كل العيوب بتاعتها قبل المزايا بص يا اخي العزيز العربيه عندي فردتين الشاسيه مقطومين وملحومين ده اولا ثانيا الاوائم كلها مكسره واتظبطت ثالث حاجه دي مش البواب بتاعتها رابع حاجه الموتور مفوت خامس حاجه كانت عامله حادثه ورا واتظبطت باقي العربيه بفضل الله الحمد لله زي الفل فاخ قال لي وبقى ايه في العربيه
اي والله يعني ده كان من ضمن الطرف الجميله بالنسبه لموضوع المرور يعني نعم جميل آه، شيخ آه، ماذا عن صفات الداعية والله يا شيخ اسماعيل يعني صفات الداعية ده يعني موضوع من أجل المواضيع إن فعلا دعوة عشان تنجح لازم ليها داعية يكون ليه صفات تنجحه هو مش هينجح إلا بفضل الله أولا وتوفيق ربنا لكن في نفس الوقت لازم يكون عنده صفات كتيرة جدا من أجل هذه الصفات طبعا الإخلاص لكن أنا عايز أتكلم عن أربع صفات اجتمعت في آيات آه، قرآنية يعني سبحان الله لما تتأمل في هذه الآيات شوف ربنا بيقول إيه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت قال بعدها إيه فذكر والفاء للتعقيب والصلع أنت داعية ناجح لازم تذكر سبحان الله إيه علاقة ده بده كأن ربنا بيقول لأي واحد عايز تبقى داعية ناجح عليك بصبر الإبل صبر في طلب العلم وتروح وتكابد وتتعب و- وتشقى لحد ما تتعلم وبعد كده تكابد في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى وتصبر وتتحمل أذاهم مش مشكلة المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم اصبر وتحمل مفيش مشكلة ادفع من جيبك اتعب لله سبحانه وتعالى يبقى صبر الابل تاني حاجه سمو السماء ما بقاش رايح ادعو وانا عامل حساب ان بعد الدعوه دي او بعد الخطبه او الدرس ده في اكله كده ويعني و- وقعده وفلوس لا روح لله وربنا يكرمك اللي يريد ال- الدين اللي يريد الدين واللي يريد الاخره والله العظيم بتاتيه الدنيا والاخره من كانت الاخره ده كلام النبي عليه السلام من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملا وأتته الدنيا وهي راغمة سبحان الله يبقى إذا وسمو السماء وبعدين وثبات الجبال أي داعي بدعو الله سبحانه وتعالى لازم يتعرض لمآزق ومتاعب ومشاكل اتحمل لله أنت مش أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم النبي وضع سلع الجزور على ظهره وضرب النبي ودبرت المؤامرات لقتل النبي وطرد النبي كل والتهمة في عرضه صلى الله عليه وسلم ومن ذلك تحمل مبدأ آه مبدأ أنت أنت صاحب رسالة أنت من ورثة الأنبياء إحنا نفسنا نطلع بطاقة يا شيخ إسماعيل نكتب عليها كده الوظيفة من ورثة الأنبياء انت راجل وريث والامام ابن القيم بيقول كلمه جميله قوي بيقول من اراد المنزله العليا في الجنه فعليه ان يكون في المنزله العليا في الدعوه الى الله ويقول لك كلمه جميله قوي يقول لك ان تبليغ الدعوه الى الى الى الناس افضل عند الله من تبليغ السهام الى نحور الاعداء فان تبليغ السهام يفعله كثير من الناس وان تبليغ الدعوه لا يفعله الا ورثه الانبياء يا سلام يبقى اذا ايه وسمو السماء وثبات الجبال وبعدين وذله الارض لمن يمشي عليها تبقى هين لين سهل دي صفات المؤمن ان يبقى انسان طيب كده وبسيط ومتواضع ولين مع الخلق مش مجرد ان ربنا رزقه العلم يتعالى ويتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى يبتدي يعملهم من برج عالي لا ده انت بالعكس عارف شيخ اسماعيل انا لما ادعو انسان لو ربنا قدر له الهدايه يبقى انا اللي محتاج له مش هو اللي محتاج لي لان ربنا لو قدر له الهدايه هيهتدي على ايديا وعلى ايد غيري انا بقى اللي محتاج انه يهتدي على ايديا يبقى مين اللي محتاج مين انا اللي محتاج له ده انا ابوس ايديه عشان يجي يسمعني ابوس ايديه عشان يقبل كلمتي وهو ده الاصل فدي صفات الداعيه ولذلك سبحان الله يعني مثال جميل جدا اذكره ان كان واحنا في امريكا كان في شاب يهودي اسلم الشاب ده آه، ربنا قدر انه اسلم فراح لاحد الدعاء مشايخنا ربنا يحفظه فراح فقال له انا اسلمت والحمد لله وكده فقال له انت يعني آه، ديانتك قال له يهودي قال له والاسره قال له ابويا وامي برضه يهود ومتعصبين جدا قال له سبحان الله ومش زعلان قال له بالعكس مبسوطين جدا قال له طب ما تجيب لهم الاثنين عشان اشتغل عليهم يعني يسلموا كده فقال له والله امي بس اللي موجوده قال له هاتها فجاب امه ثاني يوم الام يهوديه جت ثاني يوم لابسه حجاب فالشيخ بيقول له هي امك اسلمت يا واد؟ قال له لا ما اسلمتش بس هي قالت كده.
الحمد ان لله هي جايه تقابل شيخ وعيب انها تقابله من غير حجاب ودي لفظ يعني لفته وهمسه كده بن- بنضعها في اذن كل اخت مسلمه واحده يهوديه مكسوفه تقابل شيخ من غير حجاب ومسلمه ممكن تبقى واقفه بين ايدين ربنا بلا حجاب يعني ولا تعليق سبحان الله فالمهم فقال لها الشيخ بيسالها انت مش زعلانه ان ابنك اسلم قالت له بالعكس ده انا فرحانه جدا قال لها ليه قالت له ابني قبل ما يسلم كان بيضربني ويشتمني وما يسمعش كلامي ولا بيحترمني لما اسلم لقيته بيحترمني ويبوس ايديا ويبوس راسي وبيسمع كلامي وياخد طلباتي سالته ايه السر قال لي الاسلام قال له خليك على الاسلام هو ده الدين ودي دعوه ده وصيه بنوصي بها كل الشباب المسلم الصغير اللي لسه ملتزم ومتحمس خليك وأخ- باخلاقك كده ومعاملاتك الحلوه دعوه في بيتك ما تخليش الاسره تنفر من المسلمين ومن الملتزمين بسبب ان انت بتغلظ عليهم بتعاملهم معامله مش كويسه دي مساله مهمه جدا ان احنا نعلم الناس الاخلاق ديت من خلال صفات الداعيه وبعدين سبحان الله انت عارف شيخ اسماعيل ده في ناس يعني احنا محتاجين نتراحم بالناس لان في ناس والله ما يعرفوا حاجه يعني اذكر داعيه في احدى الاشرطه بتاعته والله يعني انا سمعتها باذني بيقول يا جماعه يعني علموا الناس دينهم وخليكم في غايه الرفق والرحمه بالناس ديت ده في ناس ما تعرفش حاجه خالص بيقول ده انا سالت واحد في مره من المرات بنتكلم عن الحج والعمره وكده فبيدردش معاه بيقول له يا عم الحاج انت عارف مين اول من بنى الكعبه؟ قال له طبعا عارف قال له مين؟ قال له عثمان احمد عثمان بتاع شركه المقاولين العرب يعني يعني ما- يعني من البدايه مش عارف اي حاجه يبقى اذا محتاجين نتالف قلوب الناس عشان نعرفهم يعني الشيخ آه، الرجل اللي صلى آه، بالناس آه، عند المصعد اه نعم آه، دي كان من الطرف التي نقلت آه، والعهدة عن الراوي دايما ايه آه، دايما اي واحد لما عاوز يفلت من آه، السؤال عن القصه دايما يقول ايه العهدة على الراوي زي بيفكرني برضه يعني هم نقولهم الاثنين مع بعض بيفكرني باخ كان عايز ايه يعني سمع قصه كده هي قصه ضعيفه طبعا ما لهاش اصل بس ايه علشان عايز يحكيها فقال والعهده ايه على كذا قال ده كان مره واحد آه، بلدياتنا آه، صعيدي يعني فكان مدمن بقى كل يوم مش كل يوم مش وكان لا يسمى على الاكل ياكل من غير تسميه واذا لم يسمي من الذي ياكل معه الشيطان فالشيطان اتهرى جوفه ثلاث اشهر مش لما فجه في مره فالاخ بقى بيحكي القصه فبيقول ايه والقصه دي رواها شيطان لشيطان والعهد على الشيطان الاول واخد بالك فالمهم فبيقول فالراجل قعد ثلاث شهور ياكل مش والشيطان شغال معاه طبعا ما هو التاني ما بيسميش ففي مره واحد صديق جاب له علبه آه، جاتوه هديه فاول ما شاف قال ما شاء الله جاتهم بسم الله فالشيطان قال يعني جيت على دي وتسميها طب كنت يعني فوتها كده المقصود موضوع ال- قصه الشباب دولت يعني والعهد على الراوي بقى نعم آه، ان حصل ان بعض الشباب آه، من احدى الدول العربيه كانوا مسافرين من بلد لبلد بس كانت مسافه طويله جدا يعني وكانوا مسافرين بالسياره جم في وقت كده قالوا نخش فندق نستريح ونبات لحد الصبح ونصبح تاني يوم نكمل السفريه بتاعتنا دخلوا الفندق وبعدين لسه هيسالوا في الريسبشن فين المصلاه اللي في المسجد اللي في الفندق عشان نصلي صلاه المغرب لان كان حان وقت صلاه المغرب واحد فيهم شاف مكان كده مجوف كده ومرسوم عليه صوره القبله مرسوم عليه القبله فقال اكيد هو دي الزاويه اللي بيصلوا فيها خلاص يا شباب ما تسالوش ودخلوا لقوا موكيت مفروش ومكان داخل لجوه كده ومرسوم عليه فعلا القبله دخل اقام الصلاه ودخل الامام صلى الله اكبر وقرا الفاتحه وقرا سوره وبعدين ركع وهم ركعوا وراه طول في الركوع يا شيخ اسماعيل والناس يعني ما- خلاص تعبان دول في سفر وتعبانين وهو مطول على الاخر فواحد فيهم من كتر ما زهق راح ايه راح باصص خلسه كده فلقى الامام ايه مش موجود اه يا نهار ابيض حد اتزنق في الامام سرقه في ايه اللي حصل مش لاقيين امام بقى من غير امام فبيبص يمين شمال المهم قام غمز اللي جنبه ده ما فيش امام بص يا نهار ابيض راح فين اتاري الحته اللي دخل فيها دي اسانسير الفندق وهم راسمين فيه القبله عشان اللي يطلع في الادوار العليا يعرف فين القبله آه.
والزرار بتاعته من الجنب فمحدش شايفها ف... فده كان من ضمن المواقف الطريفه يعني اللي حصلت فعلا اي نعم آه شيخ آه، هل تمارس الشورى في آه البيت آه مع ابنائك وزوجك؟
هذا رغم أنف طبعا لأن مجبر أخاك على بطل طبعا الحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني احنا ما بنكلمش الناس على اللين والرحمة ونفتقد هذه الشيء هذه الأشياء الحمد لله رب العالمين أنا في بيتي بفضل الله سبحانه وتعالى ضحوك ومبتسم مع أولادي جدا وبلعب معاهم مهزر و- ومع زوجتي والحمد لله رب العالمين يعني بفضل الله سبحانه وتعالى في كل حاجة بنستشير الزوجة بستشير ولادي الصغيرين آه، الحمد لله رب العالمين يعني آه، نكاد بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا آه، نملى حياتنا فرحة على قد ما نقدر ولكن في طاعة الله جميل.
سبحانه وتعالى ال- مبدا الحوار كيف الشيخ مع الابناء؟
والله مبدا الحوار مع الابناء طبعا يعني ايه يعني ال- الحوار مع الابناء بيحتاج الحقيقه آه، يعني حنكه في هذه المساله ان انت لا تبقى آه، يعني آه، واخد المساله بشده بحيث ان الابن ينفر ولا تنزل قوي قوي بحيث ان الابن يعني يستهين بالامر فالمساله الوسطيه في كل حاجه ان انت تداعب الولد تضحك معاه تهزر معاه لكن وقت الجد تعالى بقى نحفظ قران خلاص يبقى وقت القران للقران وقت الدعابه للدعابه وقت الفسحه للفسحه والمذاكره للمذاكره يعني كل حاجه تحطها في وقتها هي دي الحكمه ان انت ما تخليش الطفل وده طفل في النهايه ما تقدرش ان انت تغلظ عليه حتى لما تيجي تعلمه او تحفظه القران لا تحمله فوق طاقته تحاول بقدر الامكان ت- تراعي ظروف المرحله اللي هو فيها لان ممكن الطفل لو ضغط عليه جامد لو ضغطت عليه جامد ممكن في وقت معين يستجيب لكن في وقت معين يتفلت منك ولو تفلت مش هتعرف تجيبه تاني صح هذه مساله محتاجه حكمه الحقيقه يعني نعم آه شيخ ال- آه، طبعا آه، يمكن آه، من آه، ابرز الاخطاء اللي اللي تقع بين آه، الزوج وزوجته اللي هي يا شيخ مساله آه، فقدان الحوار وايضا آه، اذا كان بينهم آه، نقاش وكذا يكون بين الاولاد مما يؤثر على نفسياتهم.
نعم.
آه، فالمفترض ان يكون هناك حوار بين الزوج وزوجته بعيدا عن الاطفال. آه، بعد ما آه، يكون في حوار والرجل مصر على رأيه والمرأة مصرة على رأيها من صاحب القرار؟
الاصل في المساله طبعا ان صاحب القرار آه، بيكون رجل هذا الأصل ده الأصل.
لكن آه، الاصل طبعا عندنا مثل مشهور في مصر لو حضرتك تعرفه لما يقول لها انا كلمتي اللي ممكن تنزل الارض آه تقول له حنفي لا تنزل يعني الاصل هو فعلا ان إن القرار يكون للرجل لكن في نفس الوقت الرجل اللي, اللي, اللي عنده شيء من الانصاف م.
لما يعرف انه على خطا لابد ان يتنازل عن رايه مش عيب مش عيب ان انا اقول راي معين او اخد قرار في بيتي وزوجتي تكون رايها اصوب مني وارجع لرايها مش عيب بالعكس ده يزيدني في نظرها وعلى الاقل انها ما تحسش انها مجرد قطعه اثاث محطوطه في البيت تحس انها ليها قيمه وليها قدر وليها مكانه في قلب الزوج نعم نعم آه، ماذا عن أسلوب الداعية يا شيخ؟
آه، اسلوب الداعيه يا شيخ اسماعيل ربنا يحفظك احنا طبعا تكلمنا عن اخلاقيات الداعيه او صفات الداعيه اسلوبه لازم يكون اسلوب يعني في منتهى الذكاء والبساطه يعني اذكر على سبيل المثال آه، الامام الحسن البصري رحمه الله رحمه واسعه اذكر آه، انه في يوم من الايام كان مره كان ليه جار جاره ده ما كانش بيصلي هو عايز يوصل له يوصل له الدعوه بس باسلوب غير مباشر واجمل دعوه في الدنيا الدعوه غير المباشره لان الدعوه المباشره احيانا بتجرح يعني لما اجي اقول للانسان مثلا انت ما بتصليش وتارك الصلاه كذا او مش عارف ايه الدعوه دي بتجرح انما لما تكون بشكل غير مباشر لو كلمته يعني مثلا مثلا والله يا اخي يا سلام لما الانسان لما بيصلي بيحس بارتياح وشه بيشرق وربنا بيصل له رزقه وبيحصل يعني يبقى كلام غير مباشر فاللي حصل ده مع الحسن البصري رحمه الله رحمه واسعه لقى جاره ده ما بيصليش فمشي معاه فقال له يا اخي يعني أن اني ارى على وجهك نورا فهل تاذن لي ان امشي معك؟ قال له اتفضل فمشي معاه وهو ماشي معاه لما الداعيه يكون انسان مخلص ربنا بيصل له اسباب نجاح دعوته فماشيين مع بعض فشاف جنازه معديه فقال له الحسن يا ايها الرجل اترى لو ان الله احيا هذا الميت الان وعاد الى الدنيا فيا ترى ماذا سيصنع؟ قالوا ماذا سيصنع؟ سيكون من احسن الناس صلاه وزكاه وصياما وحجا و... كل بقى الخير بقى فطره الانسان كده فقال فليكن هو انت وقد احياك الله الان فاصنع فاصنع ايه؟ فاصنع ما كنت. كان في درس ليا اسمه الشباب وفتنه التدخين. كتير جدا يا شيخ اسماعيل سمعنا ناس بيتكلموا عن التدخين والتدخين حرام وكذا والادله من الكتاب والادله من السنه ورغم ذلك ما حدش بيبطل. طب نتكلم ازاي؟ احنا لازم نكلم الناس في القضايا اللي تشغلهم بطريقه غير مباشره. فجيت عملت درس اسمه الشباب وفتنه التدخين. بدات الدرس بكلمه بسيطه قلت للشباب طبعا يا شباب اكيد الواحد فيكم لما بيجي يشرب سيجاره اكيد انا حاسس بكده. اكيد قبل ما تشربها تقول بسم الله صح ولا لا؟ خد بالك؟ انا انا عايز اقنعه انها حرام بس بقنعه بس بشكل غير مباشر. اكيد بتقول بسم الله وانا طبعا واثق لانك انسان إن من عمليته يمنع أن أعترض حتى يعني ما أبوش حسب الناس أنظر إلى الدنيا هذا تصير جدا حل ألف نظر كل اللي مش ليه ربنا ربنا يحفظ بهم يقول معنا ويعلم مع فريق أنا أنا نفسي في القبال والحياة حتى من دلوقتي بتشوفنا تختلف إلى أن نبي أقرب على الأدلة اللي اختلال نوعيا إلى جمع القدام ينطلق من أحد واحد إن في فهم من سوسوس أنت في فهم من تكتب ربنا تنبين في المرة طلع بالعلم تنبين في الدعاء ولا نص ساعة غفلة آخر كل رقم كذا وكل ما عندك قال عن محمد عبد الله تنص هك أحد بعد ده شوف شنو في هذا شوف شوف إيه بيتك اللي حش بيجي مش بيشوف بيبدأ تخلي وش ما كنت بيشوف وش كيف الهل اللي تحب مش مكتوب على اخر اللي على والهل اصلا اخر الشاش بينك وكلامك انا محمد جبر وتوصل انت محمد جبر تحمد الله انا عارف ان نقطه محمد جبر وانا عارف ان انت محمد جبر ولا ممكن احكي لك عشان اللي طبق النبي يبقى البطل الله يكون فيه وما وعد يقع على الحصن مع مع مع مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 شويه مش يجريش اكثر يعني مش نتري ما لقاش طبعا ما قعدنا في مجتمع يوجد في الحصن
لا تكن النوم الحلقة أيها الأخوة والأخوات هذا في حجابتي وتحية الشيخ محمد بن يسمر فوقي كلام معنى أنه نفر مكذب يجب لي ننبه بها لكم أن الألوان لا تلتقي ويمكن لنا أن يحكي الحلقة لا نزال مكتب حميس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان القلب فبارق المحب للأقران قد شجر رمضان القلب فبارق المحب للأقران قد شجر رشحار فيه جزاك وسلام عن خير شجر القمر رشحار فيه جزاك وسلام عن خير شجر القمر أشربت لنا لنا الفضل وما بعد بيت السهر لنا ووهب لنا فإن كفرنا إن كفرنا تبل الوهاب أشربت لنا إننا كفارون أننا في يوم الأرض إن الله لا يسلم العباد